آه نخش بقى في رسالة أفسس باسم الأب والابن والروح القدس أن لا واحد أمين آه مقدمة عن رسالة أفسس نقول إن تركيا كان اسمها زمان آه آسيا الصغرى وكانت آه متقسمة إلى مقاطعات تركيا أو كانت آسيا الصغرى متقسمة لمقاطعات أنتوا هت تقروا كتير اسامي هذه المقاطعات في سفر اعمال الرسل كيليكية تمثيلية بيثينيا غلاطيا كبادوكيا اسيا ما تفتكرش ان اسيا لما يقول في اسيا يعني قارة اسيا دي كانت مقاطعة في آه، تركيا مقاطعة اسمها اسيا هذه المقاطعة آه، العاصمة بتاعتها افسس ولكن ما كانتش افسس هي المدينة العظمى في اسيا في مقاطعة اسيا ما كانتش هي المدينة العظيمة كانوا في مدينتين كبار آه، في وادي اسمه وادي نهر ليكوس ليكوس آه، ال- المدينتين دول لودوكيا وافسس وافتكروا معايا دي لان هرجع لها كمان شويه لكن في مدينتين كبار واحدة اسمها لودوكيا وواحدة اسمها أفسس والاثنين دول موجودين في وادي نهر ليكوس في مقاطعة آسيا واخدين بالكم ازاي؟ آم، فأفسس دي عاصمة المقاطعة اللي اسمها آسيا وكانت بتشتهر بالهيكل العظيم الضخم جدا والفخم جدا للآلهة اللي اسمها حد عارف اسمها ايه؟ أرطميس أرطميس آم، أرطميس دي آلهة القمر عند آه، الجماعة ال- الآسيويين دول في هذه المقاطعة اللي يناظرها الآلهة ديانا في عند الرومان آم، كانوا مشهورين آه، جماعة الأفسسيين دول بالسحر والخلاعة آم، رسالة أفسس اتكتبت في مجموعة من أربع رسائل كتبهم بولس الرسول في سجنه الأول أو نسميها رسائل الأسر الأول حد يعرف إيه الرسائل الأربع رسائل اللي هم إيه؟ طب إيه الأسر الأول ده؟ هو في أسر تاني كمان؟ احنا كان المفروض ندرس اعمال الرسل قبل ما ناخد الرسائل بس انتوا اللي اخترتوا روميا عموما آه، اقول ايه اقول انه بولس الرسول عمل ثلاث رحلات سموها الرحلة الأولى والرحلة الثانية والرحلة الثالثة آه، الرحلة الثالثة رجع على أورشليم بينما ان كان في تحذيرات شديدة جدا له انه ما يرجعش أورشليم رجع اورشليم اتمسك واتضرب واعتقل وفضل مسجون في قيصريه سنتين سنتين وهو مسجون آه، بعد كده رفع شكوى الى قيصر راحوا مودينه الى روما فضل مسجون في روما سنتين بس مش مسجون بمعنى سجن يعني في سجن وقضبان وكده لكن كان استأجر بيت ده كان نظام السجون في روما السجون عند الرومان كان ليها درجات كان ليها درجات فالدرجة اللي كان محبوس بيها بولس الرسول ان هو مش ده لسه يعني ما حدش عارف ايه حكايته فيستأجر بيت لحد لما تيجي ميعاد المحاكمة بتاعته فاستأجر بيت وعاش فيه بس يقعد في هذا البيت ما يخرجش ويرتبط بسلسلة مع عسكري روماني فصحيح هو مش في سجن لكن مربوط بسلسلة مع عسكري روماني جوه البيت بقى طبعا نكد يعني مش بقى الواحد يصطبح كلهم بالعسكري اللي مربوط معاه السلسله نكد برضه يعني مش سهله يعني لكن مش في سجن يقول لك كده في سفر اعمال الرسل آه، استاجر بيت واقام فيه وانتهى سفر اعمال الرسل بهذه القصه بعد سنتين حكموه واخد براءه كمل الرحلات بتاعته والتاريخ بيقول انه وصل لحد انجلترا عدى على اسبانيا ووصل لانجلترا وانجلترا يحتفظوا هناك باماكن يقولوا دي الاماكن اللي زارها بولس الرسول. يعني عندهم اماكن هناك ي- ي- يسجلوا فيها ان الاماكن دي عدى فيها بولس الرسول. ف بعد كده اتمسك تاني ودي يسموها رسائل ال- ال- ال- لما اتمسك المرة الثانية يسموها الأسر الثاني وده ما خرجش منه لأنه آه، استشهد في نهايته ولكن في الأسر ده كتب رسائل برضه فالرسائل اللي اتكتبت في الأسر الأولاني وهو في روما وهو مربوط مع العسكري في ال- في البيت اللي استأجره دي يسموها رسائل الأسر الأول ودي رسائل أفسس وفيليبي وكلوسي وفليمون والمتفق عليه آه، دي معلهاش خلاف ان رسائل الاسر الثاني هي تيموساوس الثانيه في حاجات عليها خلاف لكن دي معلهاش خلاف تيموساوس الثانيه معلهاش خلاف لان هو كان حتى اللي بيتنبأ فيها بيقول وقت انحلالي قد حضر فهو كان حاسس خلاص انه هيموت هيموت يعني آه، فاذا عندنا رسائل الاسر الاول ورسائل الاسر الثاني آه، مين اللي اسس كنيسه افسس بولس الرسول جرز ليهم في نهاية رحلته التبشيرية الثانية سنة 54 ميلادية وبعد كده سابها ورجع يبشر في أماكن أخرى وساب أكيلا وبرسكيلا يكملوا العمل بتاعه آه، وبعد مدة جالهم أبولس أبولس ده كان متعلم على إيد مين يوحنا المعمدان فقابلوه أكيلا وبرسكيلا وقالوا أنت راجل هايل جدا بس يعني احنا عايزين نصحح لك المفاهيم بتاعتك ويصححوا المفاهيم بتاعته عشان يقولوا ده, ده العمل اللي انت بتتكلم عنه ده كمل بالمسيح. يعني مش مش هنقف عند حد التوبه ومعموديه يوحنا المعمدان ده احنا كملنا بعد كده وكملوا له الراجل بقى واعظ قدير مسيحي. آه رجع بولس الرسول في نهايه رحلته الثالثه ولقى ناس اتعمدوا بمعموديه يوحنا وسالهم انتوا قابلتوا الروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا ان في روح قدس. طب ما اتعمدتوا بايه؟ قالوا بالميه كده قال لهم دي معموديه يوحنا لازم في حاجه اسمها روح قدس يعني ايه روح قدس؟ الناس انا مش عارفه يعني ايه روح قدس فحط عليهم الايه دي ودي المره الثالثه وهم الثلاث مرات زي ما قلنا في رساله كورنثوس اللي نسمع فيهم التكلم بالسنه حد يعرف ايه الثلاث مرات اللي حصل فيهم تكلم بالسنه يوم الخمسي يوم الخمسين والثانيه يوم كورنيليوس والثالثه هي دي يعني كان مقصود بيها حاجات معينه تاخدوا بالكم منها آه، يوم الخمسين كان آه، ربنا بيوزع هذه المواهب اللغات على التلاميذ عشان يطلعوا يبشروا في العالم كله طب كورنيليوس كان ليه انا قلت لكم كذا مره اه بطرس كان آه، لا يمكن هيقبل لما ربنا ينزل له ما هو ربنا كلمه وقال له ربنا يحلله ما تحرموش انت يا بطرس لكن ي- يعمد واحد اممي ده ربنا كسر القاعده ال- الكنسيه عشان خاطر بطرس ليه؟ لان احنا م- م- مفروض ان احنا بنتعمد وبعد كده بنحل الروح القدس ربنا خلى الروح القدس حل على كورنيليوس عشان يتكلم بألسنة راح بطرس قال اذا كان ربنا الحل على الر- ح- ن- اداله الروح القدس انا همنع عنه المعموديه بس خليكم شاهدين عشان لما ارجع ما واخد معاه فرقه عشان تشهد من خوفه من اليهود لا هو كانش خايف من بولس لا هو كان خايف من اليهود اليهود لا ده موضوع تاني لا ده هو الموضوع المعموديه بتاعت كورنيليوس هو كان خايف خايف من اليهود وعشان كده واخد شهود معاه فلما كان ربنا مضطر انه يعمل ال- الحكايه دي معجزه ويخلي روح القدس يحل على كورنيليوس ويتكلم بالسنه عشان بطرس ده بيتكلم زيه زيي ده عنده نفس الموهبه بتاعتي طب انا همنع عنه المعموديه راح معمده دي كانت المره الثانيه عشان ربنا يعلن انه بيقبل الامم المره الثالثه كان بالنسبه للافسسيين دول آه، دول ولا نعرف ان في حاجه اسمها روح قدس طب تعمل ايه روح قدس صحيح قالوا طب هتشوفوا دلوقتي ان هي- هتتملوا مواهب وراح حط عليهم اليد فابتدوا يتكلموا بالسنه ده الروح القدس ده عجيب ده, ده غيرنا خالص قال له هو ده عمل الروح القدس بيغير الانسان بيغير الانسان فالثلاث مرات اللي حصل فيهم تكلم بالسنه كان بغرض معين مش بحيث انها تبقى قاعده في الكتاب المقدس او قاعده في الكنيسه الناس تتكلم بالسنه دي مش قاعده ده مش معنى ابدا يعني انا بعتبرها نوع مش بس إن انا بعتبرها ده بولس الرسول بيعتبرها زي ما قرينا في آه، اصحاح 14 بيعتبرها لعب عيال وشغل مجانين قال لهم كده قال لهم لو واحد دخل عليكم انتوا بتعملوا كده مش هيقولوا كنتوا بتهزوا آه، غريب جدا ان واحد ياخد حادثه من غير ما يفهم ايه ال- ايه ال- ايه الموضوع و- ويركز عليها هي دي ما- مش هي دي ده كتاب مقدس كل متكامل لازم واحد ياخده كله على بعضه ده رو- حاجه اسمها روح الكتاب المقدس آه، طيب آه، قعد بعد كده يعلم في المجمع اليهودي اليهود رفضوه اليهود رفضوه فراح لمدرسة واحد اسمه تيرانوس وقعد يعلم فيها لمدة سنتين اليهود اللي قبلينه آه، والأمم فابتدى يقبل أمم في أفسس آه، من آه، من فعالية كراسة بولس الرسول في أفسس جم ناس كتير وحرقوا كتب السحر اللي كانوا بيستعملوها حرقوا كتب السحر اللي كانوا بيستعملوها وابتدت عبادة أرطميس تنهار ده ناس كانت بتاكل عيش من, هات- من تحت راس هذه العبادة لأنهم كانوا بيعملوا تماثيل وبيعوها بركة طب اللي بيعملوا تماثيل دول وقف سوقهم فهيجوا الناس قاموا هاجوا وقعدوا يصرخوا في الشارع في ميدان يقول عظيمة هي أرطميس آلهة الأفسسيين يقول لك قعدوا ساعتين يصرخوا عظيمة هي أرطميس آلهة الأفسسيين فواحد آه، بيقول بيقول هو الكاتب ما نعرفش مين بالظبط الكاتب هل كان كاتب او دي وظيفته او هو لوقا اللي كاتب آه، ما ما- ما نعرفش فما- مش هنفتي لان احنا ما نعرفش هو الك- الكتاب ما قالناش هو مين لكن قال واحد اسمه الكاتب راح واقف وقال لهم هو في حد ما يعرفش ان ارطميس دي الهه عظيمه راحوا مكسوفين صحتوا بتهيصوا ليه آه، انا بطلع من الحادثه دي بقانون بحب اقوله باستمرار حطوه في ودانكم لنا اله يدافع عنا وهؤلاء لهم اله يدافعون عنه احنا لنا اله يدافع عنا عشان كده لما واحد بيجي يقول لي بيشتموا لي المسيح في المدرسه سيبهم يشتموا وانت اللي انت اللي هتنتصر للمسيح انت اللي هتقوم تدافع عن المسيح ودايما بحكي الحكايه دي في يوم من الايام كنا واقفين بره هنا وواحد معاه ولد وبنت ولاده صغننين قوي آه فالبنت بتاعت سنه سنه ونص كده جيت اشيلها عشان العب بيها راحت معيطه اخوها كان عنده بتاع سنتين ونص ما كملش ثلاث سنين قال لها ما تخافيش انا معاكي ده كبر دلوقتي وبقى مهندس ولما فكروا بيها اه انا قلت كده اهو احنا لما انا احاول ان انا ادافع عن المسيح هيبقى شكلي يضحك زي الكتكوت الصغنن ده اللي بيقول لها ما تخافيش انا معاكي ما انتوا ما تدافعوش عن المسيح هو يعرف يدافع عن نفسه وهو يعرف يدافع عنكم ما تتهزش لما حد يشتمك ما تتهزش لما تسمع شتمتك في اي حته ما تتهزش ما تت... ما تتهزوش لان الهنا قوي قوي وقادر يدافع عننا واذا كان هو مستحمل يا سيدي شتيمه انت مالك مش هو اللي قال بطرس قال له حط سيفك في في جنبك آه، انا كان ممكن انزل آه، 12000 ملاك 12 120000 ملاك 12 ربوه مش كده 12 يعني 120000 ملاك ده ملاك واحد موت 185 ألف من جيش أشور أمال لو نزل 120 ألف ده, ده هيقلبوها ضلمة فأنت خايف ليه وده خ- أنت إلهك قوي يقدر يدافع عنك ما تتهزش اللي واثق في قوة إلهه يبتسم ويسكت يبتسم ويسكت فاهمين ازاي؟ لأن لينا إله بي إيه بيدافع عنا احنا ما ندافعش عنه بتوع الارطميس دول بيزعقوا ساعتين يجعروا ساعتين ويدافعوا عن ارطميس بتاعهم احنا ما ما ندافعش عن, أرط- عن الهنا ابدا اطلاقا آه، بعد كده ساب تلميذه تيموثاوس كأسقف على أفسس وفي آخر أيام يوحنا الحبيب عاش في أفسس عاش يوحنا الحبيب في أفسس في آخر أيامه آم، النهارده أفسس قرية صغيرة في تركيا اسمها أفيس ولا يوجد فيها مسيحي واحد لا يوجد فيها مسيحي واحد وهذا تطبيقا لنبوة السيد المسيح اللي موجودة فيه سفر الرؤيا لأنهم تركوا محبتهم الأولى قال له فتب وإلا فإني آتي وأزحزح منارتك هل تصدقوا إن قلة المحبة قادرة إنها تخلي المسيح يستغنى عن الكنيسة كلها باللي فيها المسيح يستغنى عن الكنيسة لنقص المحبة احنا كتير ساعات واحد يجي ويعترف ويقول آه، انا مش بعمل خطايا كتيرة مش بعمل حاجة يعني. واضحك واسكت واقول ده كفاية نقص المحبة هل انت بتحب المسيح من كل قلبك ده اكبر خطية ان احنا مش بنحب المسيح لسه من كل قلبنا ده ربنا قادر ده مش ربنا مش مش, مش هقول قادر ده ربنا ناوي انه يزحزح المنارة ويزحزح الكنيسة لو نقصت المحبة ودول كل اللي عملوه انهم تركوا محبتهم الاولى ضاعت الكنيسة كلها ده بسرعة تاريخ كنيسة افسس آه، احنا لما نفتح الرسالة في اولها الرسالة دي الحقيقة مشهورة بان اسمها آه، الكنيسة جسد المسيح وتكملة هذه الرسالة رسالة كلوسي طب كلوسي اسمها ايه المسيح رأس الكنيسة هتقولي طب وايه الفرق طب ما هو ما الكنيسة جسد المسيح هو في جسد من غير راس او في راس من غير جسد طب ايه ليه ليه ليه بتقول دي الكنيسة جسد المسيح وليه بتقول على دي المسيح رأس الكنيسة حد يقدر يكتشف الفرق حد يقدر يكتشف الفرق ها لا بس ليه بنسمي افسس آه بنميزها ونقول الكنيسه جسد المسيح بتتكلم عن الكنيسه بتتكلم عن الكنيسه كجسد المسيح ولكن رساله كلوسي بتتكلم عن المسيح كراس لهذه الكنيسه يبقى الاثنين لازم متكاملين لان مفيش راس من غير جسد ولا جسد من غير راس فالرسالتين متكاملتين مع بعض ولان الرسالتين متكاملتين مع بعض بيكملوا بعض نسمع انه بولس الرسول في اخر رسالة آه، كلوسي يقول لهم ايه يقول لهم خلي هذه الرسالة اللي انا كاتبها لكم دي تتقري في لودوكيا ورسالة لودوكيا اقروها انتم فين رسالة لودوكيا دي فضلت الحكاية دي مشكلة لان احنا مش عارفين فين رسالة لودوكيا لحد لما ال ال البحث في ال- الاثار القديمه واكتشفوا او, أو تم اكتشاف عده نسخ للكتاب المقدس لقوا الاتي لقوا انه في نسخ كتيره لرساله افسس مكتوبه كده بصوا معايا بصوا معايا في ال- الايه الاولى بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله